ان الاحتفال بالمولد عادة قبيحة موروثة عروسة المولد عروسة المولد وبطة المولد زفة المولد كلام فارغ كلام فارغ يأتي المولد هذه السنة والهجوم على أشده على سنة النبي محمد إنكارا تجريحا وإهمالا وطردا من الحياة فماذا فعلت أمة المولد فماذا فعلت أمة المولد فماذا فعلت أمة المولد أمة المولد أمة المولد رسول الله لقد كان الانتصار الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صنع رجالا رباهم على العين رجال رجال رجال إنه يربي أمة تكتسح وجه الأرض لتنشر لا إله إلا الله إلا الله لا يربي أمة تطوف حول القبور وترفع البياري وتركب الملاجيح وتركب الملاجيح وتعمل حصان حلاوة رسول الله مات وهو يجاهد رسول الله مات وهو يدعو إلى التوحيد يا أمة الموالد يا أمة القبور أبيك أمتي وأصحاب رسول الله هم الأولياء هم الأولياء لم يصنعوا تمثالا ولم يتمسحوا بالقبور الكرامات كانت للصحابة كتير جدا وللتابعين كرامات الأولياء خالد بن الوليد حاصر حصن قالوا له مش هنسلم إلا لما تشرب سم عايزين يقتلوا خالد بن الوليد شرب السم شرب السم وما أثر فيه ولا مات كرامات الأولياء العلاء بن الحضرمي صحابي خرج في غزوة فاحترضهم البحر يعملوا ايه؟ عايزين يحدوا النهر الناحية الثانية لم يقدروا على المرور فدعا بهذا الدعاء يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم ثم قال احملوا على بركة الله فمشوا بخيولهم على الماء حتى عبروا النهر وما ابتلت سروج خيولهم كرامات الأولياء في زمان زمان ممكن في زمان فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل خلفه الشيطان خلي بالك ما احنا لما نتكلم عن الكرامات لازم نتكلم عن الاحوال الشيطانيه لازم نتكلم عن الاحوال الشيطانيه لازم نتكلم عن الاحوال الشيطانيه الاحوال الشيطانيه كرامات الأولياء محاضرة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله جل جلاله أن يجعل لقاءنا هذا موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين ونسأله جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع أحبتي في الله منذ زمن ولم أسألكم كيف حال قلوبكم مع الله نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين إننا بحاجة إخوتاه إلى تفقد القلوب قال بعض السلف إن من فقه العبد أن يتفقد إيمانه متى يزيد ومتى ينقص وإن من فقه الرجل أن يتفقد قلبه وأن يعرف نزغات الشيطان أنى تأتيه نسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا من نزغات الشياطين أحبتي في الله إنني حين سألتكم من الذي لم يصلي السنة من الذي لم يقل أذكار المساء إننا بحاجة على هذا النمط أن نسأل أنفسنا كيف حال قلوبنا مع ربنا هل تزيد خشوعا ويقينا ورقة هل هي تزيد قربا ونورا ورفعة هل هي تزيد اطمئنانا وسكينة وحبا للعبادة أم أن قلوبنا تزيد قساوة وضراوة إننا بحاجة لأن نتوقف لنصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين إنني أريد أن أسألك عن صلاة المغرب التي صليتها الليلة هل حضر فيها قلبك؟ أريد أن أسألك عن السجدات التي سجدتها اليوم هل استشعرت فيها القرب؟ وهل ارتفعت بها الدرجات؟ إنه ليس المطلوب منا مظاهر الأعمال ليس المطلوب منا صور العبادات ليس المطلوب منا أشكال التطوعات إن المطلوب منا أن توجد روح تسمو بالعبادة قلب يعبد الله فيرفعه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة لو أن سجودك كله ترتفع به درجات لصار قلبك الآن في أعلى السماوات ولكن قلبك لا يرفع لأن سجودك لا ينفع اللهم ارزقنا إصلاح القيام والركوع والسجود أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله من أراد أن يبكي فليبكي على موت قلبه إن الإنسان الذي يبكي على الموتى من الناس من البشر وينسى نفسه فإنه حري أن يبكى عليه سبحان الله يأتي المولد في هذه السنة والهجوم على أشده على سنة النبي محمد إنكارا وتجريحا وإهمالا وطردا من الحياة حتى شكك عوام الناس في سنة النبي محمد افتراء فماذا فعلت أمة المولد إخوتاه لقد كان الانتصار الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صنع رجالا رباهم على عينه رجال كانت آخر كلمة ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنفذوا بعث أسامة الذي كان أعده لتأديب الروم أنفذوا بعث أسامة إنه رسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مات وهو يجاهد مات وهو يقاتل مات وهو يربي مات وهو يعلم مات وهو يوجه مات وهو يدعو إلى التوحيد يا أمة الموالد قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يا أمة القبور أفيقي أمتي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الموارد فيقول اللهم لا تجعل قبري عيدا ولولا ذاك لأبرز قبره دفن في غرفته التي مات فيها ولم ير أحد قبره دفن في غرفة نومه لم يخرج إلى البقيع لكي لا يتخذ قبره مشآبا ولا يتخذ قبره مقاما ولا يتخذ قبره عيدا إنه يربي أمة تكتسح وجه الأرض لتنشر لا إله إلا الله لا يربي أمة تطوف حول القبور وترفع البيارئ وتركب الملاجيح وتعمل حصان حلاوة تاكله هذه هي السنة التي نريده هذا هو الدين الذي نريده أن تنطق الأرض لتقول يا مسلم يا عبد الله نعود إلى سنة النبي محمد وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكنا قد توقفنا طويلا مع حليمة السعدي حين لم تجد طفلا تأخذه وكل من معها من صويحباتها وجدت طفلا أخذته وترك الجميع هذا اليتيم فعادت وأخذته قالت فذهبت إليه فأخذت وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره قالت فلما أخذته وقفنا هنا صح ما كنتش معانا أنت الأسبوع اللي فات فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن سبحان الملك قبل أن تأخذه ما كانش فيه دف ثديها والطفل لا ينام وهما لا ينامان لكون لكونها لا تجد لبنا ترضع طفلها فلما وضعت النبي تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في حجرها تقول ايه شوف الكلام اقبل عليه ثدياي الاثنين دفأوا لبن بما شاء من لبن فشرب حتى روي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك وقفة هذه بركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا بد هنا قبل أن نسترسل فإنك ستجد الآن العجب أن شارفهم والشارف كما ذكرنا في اللقاء الماضي هي الماعز المسنة معزة سنها كبير وقام زوجي إلى شارفنتي فإذا إنها لحافل ضرع حافل يعني مليء باللبن بعد ما كان ضرع الماعز ها جاف لا مليان يبض فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة هنا نقف وقفة بقى لنتكلم عن معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد جمعت معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتها ألف معجزة جمعت في مجلد كبير والنهاردة لما نلاقي المكذبين المفترين اللي بينكروا سنة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هنلاقيهم كمان بينكروا ايه المعجزات طب واحنا ما يهمناش يصدقوا او يكذبوا مش موضوعنا مش موضوعنا اسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الفتاوى الكبرى المجلد رقم 11 صفحة 275 وهو بيتكلم عن الكرامات كرامات الأولياء شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ايه وكرامات الأولياء إنما حصلت ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول ما تصلي عليه يا عم احنا متفقين ان الدرس ده درس ايه سيرة النبي فاللي يزهق من الصلاة على النبي يقوم يروح واللي ما عندوش استعداد يصلي على النبي كتير من دلوقتي يرتاح ويريحنا ويقوم يمشي صلى الله عليه وآله وسلم أي معجزة هي عمل خارق للعادة يؤيد الله به نبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي قبلي إلا آتاه الله ما على مثله آمن البشر كل نبي ربنا يبعثه ربنا يديله لإيه اللي يعجز الناس بيسموه يا شباب العلم الضروري العلم الايه يعني ايه العلم الضروري العلم الضروري المبهر المؤكد الذي يتيقن منه بمجرد النظر دون تفكير فيجبر الانسان ضروره على الايمان بما يرى تبدا من اول نوح عليه السلام يعمل لهم سفينه تمشي على التراب ابراهيم عليه السلام يرموه في النار يخرج يخرج مشي موسى عليه السلام معاه تسع ايات يرمي العصايه تبقى ايه هيا قالوا له لا ده سحر دي سهله قوي عندنا منه كتير جابوا له السحر رموا وكترت التعابين لكن تيجي العصا اللي هي مش تعبان دي آية من من آيات الله فتلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك إيه تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى هو ده الفرق بين المعجزات الربانية والآيات الشيطانية شهد موسى أوتينات عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله يصنع من الطين كهيئة طير وينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوتي إيه بقى أوتي القرآن فضلوا يطلبوا منه يقولوا له هات لنا آية وقالوا لولا نزل عليه آية من من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآية موجودة قال الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يبقى المعجزة إيه؟ القرآن اوعى تفكر زي ما الناس بيقولوا ليهونوا من معجزة القرآن إن العرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة فانزل لهم القرآن إيه؟ أفصح منهم وتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثله لا المعجزة في القرآن مش بس كده وإنما المعجزة في القرآن أنه يغزو القلوب احنا ما بنغنيش احل صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم المعجزة في القرآن أنه يغزو القلوب فلا يملك متجرد سمعه إلا أن يؤمن به لازم مفيش مشرك من المشركين جه وقعد إلا وأنصت للقرآن وأعجب به قال ايه لما بعتوا له واحد يعرض عليه قال ان له لحلاوه وان عليه لصلابه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وما هذا بقول البشر شان كانوا بيروحوا يتسمعوا الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بالليل يقف يصلي وهم المشركين يقفوا يتلطعوا على البيوت عشان يسمعوا القران قل لي امال مشكلة أهل عصرنا إيه؟ بيسمعوا برضه ما بيه شوف ربنا بيقول إيه؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكدة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا هي دي المشكلة النهاردة إن الناس اللي بتيجي تسمع القرآن ما بيسمعوش متجرد هم المشركين كانوا بيجوا يسمعوا عشان يقرروا الطفيل بن عمرو الدوسي والقصة هتيجي معانا في السيرة أنا مش عايز أطول صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي كان جاي علشان يدخل مكة فأهل مكة كانوا عاملين خط دفاع ضد النبي صلى الله عليه وسلم فموقفين الناس على أبواب مكة كل اللي داخل يقولوا له خلي بالك في واحد جوه ساحر اوعى يسحرك بكلامه ما تسمعلوش هو بيزعم انه نبي انتوا واخدين بالكم ولا مش معايا لا مش واخدين بالكم تدفع كم واقول لك اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا ها دول واقفين عشان يصدوا عن سبيل الله فاذا بهم يجعلهم الله دعاه الى الله لان الانسان بفطرته فضولي الانسان بفطرته ايه فضولي فلما يقولوا له في واحد جوه اوعى تسمعه يقول ايه طب والله اروح اسمعه شوف ايه الموضوع ده فاشتغلوا هم في الدعايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده شباب كتير من اللي آه بيشتكوا ان الامتحانات جت في شهر رمضان قلت كويس لان الشباب في رمضان بيبقوا اصلا مهيئين انهم يقربوا من ربنا والامتحانات ضروره فكل الناس عند الامتحانات بتقول ايه يا رب ففرصه ده مين اللي دبر الله ويمكرون ويمكر الله فالقضية كده قد يحارب الناس الله في الظاهر ولكن يستعملهم الله لنصرة دين الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر ينصر الدين بالإيه؟ بالرجل الكافر وانا دي ما بفوتهاش غير واتكلم عليه لازم ان بقول واحد سني زي الراجل اللي طلعت في لحيته شعرات بيضه ده قرب يموت اهو نسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه قدمت ايه لدين الله كم راجل اهتدى على ايدك حفظت كم واحد القران وبقول له اوعى تفكر ان شغلك للدين بينفع ربنا لا ده شرف ليك انت صح اشتغلت يبقى ايه ليه ما اشتغلتش ربنا عنده كتير ممكن يشغل الكفار لنصرة الدين مش شرط انت مش شرط انت خالص شوف الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا الى الاسلام حاربت بل وقف ضده عمه يكذبه وقف عمه ضده يكذبه يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجيب راجل من فارس كان بيعبد النار مجوسي يتهود يبقى يهودي ويتنصر يبقى نصراني ويسترق يتباع رقيق عشان يجي المدينة عشان ربنا يصنع منه أنصاري ينصر رسول الله اوعى تفكر عشان اسمك محمد أو اسمك عبد الفتاح أو اسمك عبد الله أو اسمك عبد المنعم أو اسمك عبد الرحمن أو عشان ليك لحية أو عشان في البطاقة مسلم يبقى فرض على ربنا يشغلك لا ده أنت لو ما جيتلوش متذلل تقول له يا رب محتاج لك تشغلني ما تلزموش وممكن يشغل أي حد تاني ولو كافر إن الله ينصر هذا الدين بالإيه؟ بالرجل الفاجر أو بالرجل الكافر فلذلك يا إخوتان ينبغي أن نحرص على هذا نعود إلى معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزته القرآن مش بس إعجازه إن الفصاحة واللغة العالية لا وإنما من إعجاز القرآن الهيمنة على القلوب سائل ما تسمع القرآن تحس ان القران بيملى دماغك وقلبك وجسمك كله قال الله الله نزل احسن الحديث كتابا ها متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله عشان كده لو سمعت القران ما زودكش ايمان فابك على موت قلبك قال الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا منهم أنت منهم؟ لازم كل واحد يقف مع نفسه وقفة دلوقتي كده ويشوف هو منهم ولا لا وبعد الوقفة دي مطلوب حاجتين اتنين يشوف قلبك أصلا موجود ولا لا قال ابن القيم اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وفي الصلاة وعند الذكر فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك ليك قلب حاسس كده شوف في موجود ولا ضاع موجود ولا بعته موجود ولا ضيعته موجود ولا رهنته قلبك فين ابدأ دور لي على قلبك هاته شوف بعته لمين روح هاته منه شوف ضيعته فين شوف دفنته فين شوف رميته فين هاته هات قلبك وبعدين نعمل على إصلاحه لأني بقالي زمان بنصلح في القلوب والظاهر إن القلب أصلا اتسرق عارف اللي فتح العربية ملقاش ماتور طب نصلح إيه؟ نصلح إيه عشان العربية تمشي؟ محتاجين الأول نجيب الماتور نجيب الموتور الأول وبعدين نصلحه هات لي الماتور لو سمحت نعود إلى معجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اسمع بقى شيء من معجزاته يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فمعجزاته بعد القرآن القرآن ده المعجزة الايه الكبيرة عشان كده كنت عايز أقول لك الكلام ده كله إن بعد المعجزة الكبيرة اللي هي القرآن أي معجزات تانية اللي ما يصدقهاش ما يلزمناش واللي يصدقها تزيده إيمان مثل انشقاق القمر وهذا ثابت بالقرآن اقتربت الساعة و... وانشق القمر الحديث في صحيح البخاري أن قريشا طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فأشار إلى القمر أن ينشق فانشق نصفين بين طرفي الجبل صار كل شق في طرف الجبل في الوسط كده والقمر بقى نصين نصه في اليمين ونصه في الشمال وبرضه ما اسلموش القضية مش قضية وجود آية يا شباب خلي بالك قال الله فمن يريد الله أن يهديه ها يشرح صدره للإسلام اللي ربنا قدر له الهداية مش محتاج أسباب واللي ربنا قدر عليه الضلال لو جمعت له كل الآيات ما فيش منه فايدة قال الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله قل لا إله إلا الله ده تجيب له هداية منين ده؟ مش ممكن لكن اللي ربنا قدر له الهداية خلاص بأيسر الأسباب تكتب له الهداية الشاهد انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه الرسول ما تصلي عليه كان يجلس بين أصحابه فأخذ حصى من الأرض ملء كفه يقول أنس فوالله لقد سمعنا لغط تسبيح الحصى وهو في كف النبي محمد الطوب يقول سبحان الله وإتيان الشجر إليه الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كل هذا ثابت بأحاديث ثابت أحاديث صحيحة كان لابد أن يستتر في الغائط فذهب مرة يبحث عن شيء يستره فلم يجد إلا شجرتين متباعدتين فأخذ برأس هذه ورأس هذه وضمهما فانضمتا وجلس تحتهما يتغوط دي مرة مرتين كان يجلس قالوا لا نشهد أنك رسول الله حتى تأتينا بآية فأمر شجرة أن تأتي تعالي فجاءت تقول أشهد أنك رسول الله شجرة أصل يا شباب الشجر والحجر عارف والله العمود ده بيسبح ربنا الحيطة دي بتسبح ربنا الباب ده بيسبح ربنا قال تعالى تسبح له السماوات السبع و والأرض ومن ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده عشان كده خطبة قديمة كانت بعنوان الذكر حلال المشاكل بقول إن لو واحد ماشي في عكس الاتجاه عارفين إيه اللي أخرني النهاردة الشارع اللي قدامكم ده نص ساعة في فحت مجاري وجايين ال- الطريقين في اتجاه واحد ده داخل وده داخل إيه اللي حصل؟ طريق وقف فاللي يمشي عكس الاتجاه طريقه يمشي يقع فالكون كله بيسبح فلو سبحت تبقى ماشي في السيرة لو بطلت تسبيح تبقى واقف دعوك السير لو عصيت تبقى ماشي عكس الاتجاه فتمتلئ حياتك بالمشاكل عرفت سبب المشاكل ايه بقى عرفت ولا ما عرفتش سبب المشاكل ايه ذنوبك يا ابني غفلتك يا حبيبي تقصيرك في طاعة ربنا يا سيدي لو سبحت لسيرك الله كما يسير الكون كل في فلك ها يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فلو انشغلت بذكر الله لسيرك كما يسير الكون الحصى يسبح والشجر يسبح وحنين الجذع إليه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع فعمل له منبر فأول جمعة صعد المنبر وترك الجذع سمع للجذع أنين وبكاء وخنين فلم يهدأ حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ووضع عليه يديه فسكن أهو الجذع أرق من قلبك الجذع أرق من قلبك وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس وإخباره بما كان وما يكون وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهور وأروى العسكر في غزوة خيبر مما زادت ماء ولم تنقص وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وكانوا نحو من ثلاثين ألفا أنا مش عايز أفصل ولا نفصل تدفع كام اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا لأن ده كله هيجي معانا في السيرة لكن الحتة ديك عشان تبقى فاهم بس في غزوة تبوك جاع القوم فاقترحوا نحر الجزر قالوا نجيب الجمال اللي بنركبها ونعمل ايه ونذبحها وناكل جعانين فقال عمر يا رسول الله إذا ذبحت الإبل قل الظهر هنرجع إزاي ده تبوك 800 كيلو كم 800 كيلو يعني كانت تاخد لها شهرين مشي فأمرهم رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم أن يأتي كل منهم بفضل زاد فضل زاد هات اللي معاك فصار الرجل يأتي بكسرة والرجل يأتي بلقمة والرجل يأتي بتمرة والرجل يأتي بقطعة أقط حتى اجتمع عليه عنده شيء يسير فبسط عليه ثوبه ما تصلي عليه راح حاطط عليه جلابيته ووضع عليه يديه وبرك دعا بالبركة قال بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك قال ائتوني بأوعيتكم فما تركوا وعاء في المعسكر إلا ملأوه ثم أكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلا دي بركة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم انت واخد بالك عمل ايه كان عددهم كم ثلاثين ألف نريد أن نأخذ درسا من قضية جمع الطعام والتبريك عليه انك لما تيجي اخر الشهر وتلاقي فلوسك خلصت بدل ما تستلف تقول للاولاد كل واحد يجيب اللي معاه يطلع اللي محوشه واللي زوجتك معاها واللي ولادك معاه واللي في جيبك وتحطهم في مكان وتدعو الله بالبركه وتصرفه منه لاخر الشهر واللي يفيض تبقوا تفرقوه تاني ونسال الله ان يبارك في اموال المسلمين اللهم ارزقنا والمسلمين من حلال وبارك لنا فيه ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1400 أو 1500 وأيضا من معجزاته ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم رده لعين أبي قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه في غزوة بدر لما أصيب برمح أبو قتادة في عيني فسالت عينه على خده فأمسكها وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ثم أعادها فصارت أحسن عينيه صلى الله عليه وسلم ولما أرسل محمد بن سلمة لقتل كعب بن الأشرف وقع وانكسرت رجله فمسح رجله فبرئه وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شواء 130 رجلا خروف اتشوى كان عدد اللي موجودين 130 رجل قطع لكل منهم قطعة قطعها قطعتين فأكلوا جميعا من نفس السواء وفضل منها فضلة والدين عبد الله ابن حرام أبو جابر بن عبد الله عارفين القصة كلكم جابر بن عبد الله لما كان راجع مع الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وكان أبوه مات وترك عليه دين وكان الدين 30 وسق تمر ليهودي فقال له اجمع التمر وادعوني فجمع التمر ووضعه وكومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي خذ التمر بلا وزن وفاء دينك قال له تاخذهم ونبقى خالصين قال لا زن لي يا رسول الله قال له زن لي لا وزن لي فمشى رسول الله ما تصلي عليه فمشى برجليه في وسط التمر ثم وزن له ثلاثين وسقا وبقي سبعة عشر وسقا فاض أكثر من مثل هذا كثير هذه كلها معجزات للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الكرامات بقى في حاجة اسمها كرامات ولا ما فيش في أهل السنة يثبتون الكرامة الكرامات كانت للصحابة كتير جدا وللتابعين وكلنا حافظين قصة يا سارية يا سارية الجبل قصة خبيب بن عدي لما كان مسجون في مكة قبل ما يقتلوه كان يجي له العنب ياكله وأهل مكة مش لاقيين ورقة خضراء مفيش مكة عنب العنب ده كان بيجي له منين؟ أعجب من دي أم أيمن حاضنة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هاجرت وحدها ولم يكن معها زاد ولا طعام وكانت صائمة وفي وسط الصحراء كادت تموت عند الغروب سمعت صوتا فوقها حس فرفعت رأسها فرأت إبريق فيه ماء فشربت منه حتى رويت فما ظمئت بعدها حتى ماتت أم أين كتير بقى لو جيت احسب لك او اجيب لك اقول لك خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر حصن قالوا له مش هنسلم الا لما تشرب سم عايزين يقتلوا خالد بن الوليد قالوا له تشرب السم ده ونسلمكم الحصن شرب السم وما اثر فيه ولا مات عارفين قصه يا ساريه الجبل طبعا بتاع عمر بن الخطاب سعيد بن زيد دعا على أروى بنت الحكم قال اللهم إن كانت كاذبة لما اتهمته قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأهلكها في أرضها فعميت ووقعت في حفرة في أرضها فماتت أقول لك آخر حاجة من كرامات الصحابة العلاء بن الحضرمي الصحابي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين الرسول محيينه أمير على البحرين كان يقول في دعائه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم أقول تاني كان يقول يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم عارف العلاء بن الحضرمي عمل ايه بقى اه انت ما تعرفش خرج في غزوه فاعترضهم البحر يعملوا ايه عايزين يعدوا النهر الناحيه الثانيه لم يقدروا على المرور فدعا بهذا الدعاء يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم اعبر بنا ثم قال احملوا على بركة الله فمشوا بخيولهم على الماء حتى عبروا النهر وما ابتلت سروج خيولهم سبحان الله العظيم كتير بقى مش قلت لك شيخ الاسلام تيميه في نفس الموضع ذكر صفحات في هذا الموضوع لكن خلاصه الكلام في الاخر اللي انا عايز اقوله لك بقى يقول ومما ينبغي ان يعرف خلي بالك الكلام ده اخطر كلام سمعته في حياتك ان الكرامات قد تكون بحسب حاجه الرجل فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه هذه الكرامات لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته الدليل قال ولهذا كانت هذه الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة كانت الكرامات عند التابعين أكثر من الصحابة ليه؟ لأن التابعين أضعف ممكن واحد تاني أقوى منه إيمانا وما يشوفش النبي ليه؟ لأن ربنا إذا أراد إكرام هذا الإنسان يخليه يشوف النبي عشان يثبت ويحب الإسلام ويلتزم الطاعة والتاني مش محتاج مش محتاج عشان كده شيخ الاسلام تيميه له كلام خطير قوي هنا يقول ايه يقول وجميع ما يؤتيه الله العبد من هذه الامور ان استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب اليه ويرفع درجته ويامره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعا وقربا وان استعان به على ما نهى الله عنه استحق به الذنب والعقاب شوف الشيخ الاسلام بيقول ايه بقى ولما كانت ال- هذه الكرامات كثيرا ما تنقص بها درجه الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب سمعت الكلام ده ولا لا اه في زماننا ده ممكن تحصل كرامات اه ممكن راجل صالح وعايز يعمل حاجه تقوم تتعمل من غير ما يطلب من غير ما يتخذ اسباب لو هو اغتر واعجب واستعمل الكلام ده في معصيه يبقى في الحالة دي حجة عليه ويذهب بها إلى النار عشان كده كتير من الصالحين أما كانت تحصل له كرامة يبكي ويتوب زي ما بيتوب من الذنوب قال وتعرض الكرامة لبعضهم فيسأل الله زوالها ممكن واحد يعد ثلاث أربع خمس ست سبعة أيام عشرة أيام ما ياكلش ولا يشرب ولا ينام ممكن ده يحصل ممكن ما تقولش لا ممكن إكرام من الله سبحانه وتعالى لو ده زودوا انكسار وذل وخضوع لله يبقى هتستمر معاه زودوا غرور وكبر وعجب وقعد يحكيها ويفتخر بها تسلب ويعاقب فيدخل بها جهنم لذلك النفوس ضعيفة فبعض الناس تعرض له كرامة يقول يا رب يا رب عافني يا رب ابعدها عني يا رب لا تفتني يا رب يا رب ويدعي ربنا أن يبعد عنه الكرامة زي ما يدعي ربنا يبعد عنه الذنوب
يتوب منها لما تحصل هكذا لأنه بيبقى عبد رباني نفسه ربنا يرضى عنه مش عايز حاجة في الدنيا ده كل همه انه في الآخرة يدخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب شهيد اعلم أن المطيع التقي الصادق الولي لا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبدح بها
ودي حاجة مهمة جدا اتعلمتها أن بعض الناس يعبد الله لطلب اللذة آه هو بيصلي مش لله وإنما عشان بيرتاح لما يصلي يبقى ده بيعبد مين؟ بيعبد نفسه أنا عايزك تصلي علشان ربنا أمرك إنك تصلي فبتصلي تعبد مش تطلع وصلت ولا ترجم أترجم تدفع كم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ما هو انت تلاقي واحد بيسمع قرآن بدل الأغاني بس لما يجي يسمع عايز يسمع عبد الباسط في سورة التكوير وقصار الصور عشان يسمع إذا الشمس كورت وإذا يبقى ده بيسمع قرآن ولا بيسمع غنى
غنى يسمع أغاني هو قفل عبد الحليم وسمع عبد الباسط الاثنين بيغنوا أنا بقولش إن عبد الباسط بيغني بيقرأ قرآن وبيقرأ من من القراء المجيدين المجودين رحمه الله إن كان قد مات على التوحيد شاهد مش موضوعنا ده لكن أقصد إنه بيسمع عشان يتمزج
مش عشان يسمع قرآن صح عشان كده بيدور على اللي بيصلي وراه خلي بالكم الآفة دي خطيرة يا شباب بيروح يصلي ورا الشيخ فلان ليه؟
يقول لك عشان بيخلينا نعيط يبقى انت مش رايح تصلي انت رايح
رايح تعيط ولما بيعيط بيعيط على ايه؟
على الصوت صح في مرة صلى بينا أحد الإخوة بسورة قاف ولا واحد عيط قال لا أمال لو صلى فلان وجاه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الجامع كله يتكسر عياط ما هي الآية ايه؟ هي الآية ما عيطتش ليه؟ يبقى أنت ما بتبكيش للقرآن أنت بتبكي لصوت القارئ
عايزين ننتبه للمصيبة دي إن بعض الناس بيعبد ربنا عشان يبين كرامة آه ما تزعلش مني انتخبت عشان تتجوز والتحى عشان يشتغل وصلى عشان يستريح
وصم
عشان عنده قرحة في المعدة و و و و أين العمل لله
أين الطاعة لوجه الله هي دي القضية لما واحد بقى بيحمد ربنا ويجتهد في العبادة عشان ربنا يعمل له كرامة ساعة ما يتعلق قلبه بالكرامة يبقى بيعبد الكرامة ما بيعبدش ربنا يقول الشيخ شيخ الإسلام تيمية فإني أعرف أن من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها خلي بالك ما احنا لما نتكلم عن الكرامات لازم نتكلم عن الأحوال الشيطانية ما هي من الكرامة إنك أنت ممكن أحيانا بتبقى نايم ويأذن الفجر تلاقي حد شالك رماك من على السرير
تقوم تصلي تاني يوم نمت حد زقك وقعك من على السرير عشان تقوم تصلي قمت نمت على السرير تاني راح شدك من قفاك وقال لك قوم صلي
دي كرامة ربنا عايزك ايه عايزك تصلي لكن ممكن تشوف واحد بيمشي في الهواء مش بتسمع دلوقتي عن قصص وحكايات ان فلان النعش بتاعه ايه طار عشان كده عايزين نفتح مطار للميتين ها؟
طار ايه موضوع النعش طار ده ده ببساطة اي كرامة تشوفها لأي حد تقيس عمله على الكتاب والسنة اذا كان عمله على الكتاب والسنة تبقى كرامة مش على الكتاب والسنة تبقى احوال شيطانية الشياطين شالته والشيطان احنا بنشوفه لا انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم اللي بيروحوا للدجالين يوم الدجال وهو قاعد كده يقول له ايوه وانت جاي قلت لفلان كذا وعملت كذا وسويت كذا وفي بيتكم كذا وفي المكان الفلاني كذا وانت ناوي تعمل كذا يقول لك اه شفت عارف كل حاجه عنه بالشيطان بالشياطين والقصه انا قلتها لكم اكتر من مره قبل كده ان ال- الراجل الدجال ده مشغل معاه شويه تلاقيح شياطين يعني صغيرين موقفهم قدام الباب ساعة ما يشوفوا واحد جاي يدخل يقوم التلقيحة التلقيحة اللي هو ايه الشيطان يصطاد القرين يقول له تعالى هو جاي ليه يقول له عشان كذا وكذا وعنده ايه كذا وكذا وبيشتكي من ايه كذا وكذا وهو جاي عمل حاجة اه وشايف حاجة اه عرف منه كل حاجة والتلقيح هيقول لي الراجل ده والراجل ده يقول لك محلولة كلها أمور هينة جدا لو أنت فهمت صح الشاهد ده باب واسع جدا مش عايزين نتوسع فيه أكتر من كده لكن اللي أنا آثرت مسألة إثبات الكرامات لأولياء الرحمن وإن الأحوال الشيطانية لعباد الشيطان نرجع بقى لمعجزات النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني الأتان قلنا اللي هي إيه أنثى الحمار وحملته عليها معي إحنا قلنا في الأول إنها كانت جاية والحمار بتاعها ركبه إيه حمرة مهرية ضعيف أزيل قالت إيه فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي زؤيد ويحك أربعي علينا ولا إيه على مهلك تعبتينا وراك سبقتينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي فيقولن والله إن لها لشأنا فيقول صاحبي تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة قال لها ده الواد اللي معاكي ده إيه بركة فقلت والله إني لأرجو ذلك قالت حتى قدمنا منازلنا من بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي زؤيد فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته واحد يقول ايه ده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مجرد وجوده على الأتان الأتان تجري مجرد وجوده في وسط البلد تقوم الغنم ترجع شبعانة ومليانة لبن ليه؟ ده كان لسه طفل رضيع أقول لك ما هو طفل رضيع لكن برضه إيه؟ نبي ما تصلي عليه هي النبوة جت فجأة كده وسنه 40 سنة ولا هو مكتوب في أم الكتاب إن هو إن هو ده ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك تجد احيانا يولد لك ولد يكون هذا الولد منذ ولادته بركه عليك وعلى امك وعلى البيت بيحصل اللهم اجعل اولادنا بركه علينا وعلى امه محمد ويجي ولد ويجي مع النكد صح كده أقدار أقدار ربك بيقدرها لهذا الإنسان منذ صغره الشاهد إن الولد اللي فيه بركة ده حتى تلاقيه لو ما كلش كتير وما شربش كتير برضه فيه بركة عشان كده حليمة السعدية تقول وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا سنتين و- وبقى ايه طويل كده وكبير جفر يعني اذا انتفخ لحمه واكل سنتين وبياكل قالت فقدمنا على امه ونحن احرص شيء على مكثه فينا لما كان من بركته فكلمنا امه وقلنا لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فاني اخشى عليه وباء مكه قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا قالت فرجعنا به فلما كان ذات يوم نزلت به السوق فمررت بكاهن فلما رآه الكاهن قال أي قوم اقتلوا هذا الغلام فإنه نبي قالت فزغت به وعدت أتخوفه في بيتي كاهن شاف قال له امسكوه ده هاتوه اقتلوه قالت خدته زوغتي كان يقدر يقتله مش ممكن ليه ده ربك يحفظه سبحانه وتعالى قالت حليمة فوالله بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه في بهم لنا خلف بيوتنا فإذا ب وهذا يكون الخميس القادم بإذن الله تعالى لأنها أكبر حادثة واجهت رسول الله طفلا نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك